بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين صدق الله العظيم اللهم اجعل الحق على لسنتنا والهمنا العمل به اللهم ارزقنا الصدق في القول وفي العمل اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم انا نسالك الهدى والتقى والسداد في الخطى اللهم امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم الطبي ناقص واحد آه، حلقه اليوم ان شاء الله هتكون بعنوان وصفات عشبيه الجزء الثاني تحدثنا فيما سبق من آه، ثلاثة حلقات عن الوصفات العشبية الجزء الأول وثم تحدثنا بعد ذلك على فيروس سي انفلونزا العصر على مدار حلقتين النهاردة إن شاء الله هنكمل سويا وصفات عشبية الجزء الثاني على أمل آه، إن ربنا عز وجل نقدر مع بعض إن إحنا نوفي بعض الوصفات اللي متأخرة آه، علينا لأن أنا عارف إن في كتير وصفات آه، لم نجيبها حتى الآن آه، يعني من المفترض إن شاء الله أن هيكون معنا النهاردة حب الشباب وآثاره آه، البروستاتا آه، التهاب البروستاتا الخطوط البيضاء اللي هي ال stretch marks اللي احنا بنقول عليها ايضا الافرازات المهبليه حساسيه الصدر وايضا السكر وان كان في وقت هيبقى في أغ- ايضا آه، الديدان علاج الديدان وطنين الاذن والتجاعيد اتمنى ان الوقت يسعنا طبعا دايما بنهتم آه، برسائل حضراتكم وطلبات حضراتكم على مدار الحلقة الماضية وطوال الأسبوع أنا ما كنتش معاكم الأسبوع الماضي بعتذر عن عدم وجودي آه، افتقدتكم كثيرا آه، يعني أتمنى أن احنا نقدر نعوض النهاردة إن شاء الله الأسبوع الماضي الرسالة الأولى وصفة لحصوة المرارة والكلى في نفس الشخص وشكرا موصل اتفقنا سويا ان حصوه المراره دايما ما ينفعش ان احنا نقولها على الهواء لازم بنشوف المريض وبنشوف ال ultrasound بتاعه الاشعه التلفزيونيه ونقدر نحدد على اساسها الوصفه اللي احنا هنتكلم عليها. اما حصوه الكلى واحنا قلناها من قبل زيتونه بني اسرائيل هي بهذا المسمى زيتونه بني اسرائيل تطحن جيدا ويؤخذ معلقه من الناعم توضع على عصير سلاس ليمونات بدون ماء اول ما تبتدي تفور معانا هنبتدي ناخدها آه، ان ما كانش في في المعده الحمد لله مفيش اي مشاكل هناخدها على الريق لمده اسبوعين لو كان في مشكله في المعده في زياده في الحموضه او اي مشكله نقدر ان احنا ناخدها بعد الافطار ايضا لمده 15 يوما مع شرب الماء بكثره وتجنب الموالح على قدر الامكان. الرساله التاليه عندي تيبس في عظام الركاب بالاذن واثر على السمع بنسبه 25% والدكتور قرر عمليه او سماعه فهل في علاج اخر وهل تنفع الحجامه ام لا ارجوك تفيدني. في هذه الحاله لابد من اجراء العمليه لان التيبس حدث في عظمه الركاب يعني ما عادتش بتتحرك عامل زي المفصله اللي خلاص يعني انا اسف في كلمه صدت وما عادتش بتفتح وتقفل فلازم في هذه الحاله للاسف ان احنا نجري العمليه واعتقد ان الحجامه مش هتجيب النتيجه المرجوه واحنا اتفقنا مع بعض لما نبتدي نقول حجامه يبقى لازم نضعها في مكانها المناسب عشان دي سنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عشان نقدر نجيب نتيجه ونقول فعلا ان هي بتجيب نتيجه معنا. اخي عنده فيروس وعنده سكر عصبي عالي فيروس سي برضه ما بنقولوش على الهوا ودي اللي هي الوصفه الثانيه اللي ما بنقولهاش على الهوا مع حصوه المراره آه، السكر العالي النهارده ان شاء الله من المفترض ان احنا هنقول الوصفه العشبيه المعتمده من الجمعيه الطبيه الامريكيه لمرضى السكر هنقولها مع بعض ان شاء الله ارجو من حضرتك متابعه الحلقه طريقة استخدام GIT Free وكم مرة يستخدم في اليوم وهل يحلى؟ يستخدم يعني بعد ال- آه، كل وجبة من المفترض إن كان في متاعب معايا في المعدة أو في الهضم، إن ما كانش في متاعب وبستخدمه للوقاية أقدر أستخدمه فقط بعد وجبة الغداء وجبة العشاء ممكن يحلى مفيش أي مشكلة تماما وممكن إن إحنا نستخدمه زي الشاي الكشري على ماء مغلي أو إن أنا أغليه هو نفسه برضه مفيش مشكلة كل هذه الخطوات أو كل هذه الطرق صالحة لاستخدام هذا المركب جايب نتائج طيبة مع حضراتكم الحمد لله بيرفع كفاءة الكبد وبيرفع آه، مقاومة الكبد والجهاز الهضمي ككل بيحسن الهضم بصورة طيبة جداً الرسالة التالية أعاني من بقع بيضاء في أغلب جسمي نقص في الصبغة حجر دم الأخوين يطحن جيدا حجر دم الأخوين يطحن جيدا هناخد معلقة من الناعم منه يعجن مع خل تفاح حتى يصير قوامه مثل الكريم هنستخدمه كريم موضعي صباحا ومساء لفترة يعني مش أقل من ثلاثة أشهر طبعا مع الاستخدام في الأول هنجد نتيجة نكمل علشان نصل مع بعض للنتيجة الكاملة الرسالة التالية عايزة وصفة لإنزال الوزن والخطوط الحمراء الخطوط الحمراء هي هي الخطوط البيضاء ولكن يعني بتقلب بعد كده للون الابيض وهي عباره عن stretch marks او علامات التمدد الجلدي بتبتدي ان هي زي ما بنقول بتتغير في اللون وبتبقى جايه نتيجه الحمل او السمنه زياده الوزن او انزال الوزن دي هنقولها النهارده ان شاء الله فاتمنى المتابعه آه، وصفه انزال الوزن يعني احنا قلناها كتير جدا ولكن سريعا عشان ما تزعلوش مننا آه، الشاي الاخضر النعناع الاخضر شاي اخضر نعناع اخضر جنزبيل اخضر وقرفه وكمون لو ما لقناش الاخضر من هذه النباتات ممكن إن احنا نستخدم الجاف منه او الناشف منه مفيش مشكله هذه المجموعه من النباتات هناخد بكميات متساوية منها هتوضع في إناء زجاجي ثم بعد ذلك بتأخذ معلقة كبيرة من هذه الأعشاب وبتشرب بعد قبل كل وجبة بتشرب قبل كل وجبه ان ما كانش في المعده فيه مشاكل طيب لو انا المعده بتاعتي حساسه قوي فيها مشاكل مفيش مشكله ابدا ان انا اشربها بعد الوجبه آه، دي ال- الاعشاب اللي بترفع معايا ال- ال- آه، التمثيل الغذائي او حرق الدهون اللي احنا بنقول عليه وبالتالي مع رجيم بسيط اللي احنا قلناه من قبل هو الرجيم المثالي هنقدر مع بعض نجد نتيجه طيبه ان شاء الله في انزال الوزن الرسالة التالية هل شرب وصفة التخسيس اللي احنا لسه قايلينها بتاعت الأعشاب على الريق يضر بالكبد أبدا ما تضرش بالكبد أبدا أبدا مفيش أي مشكلة فيها وكيف أتناول التمر وشراب العسل قبل أم بعد هذه الوصفة وبعد فترة قد إيه يا ريت ترتبها لي لأني مش عارفة أرتبها خالص لتطبيق السنة والتخسيس وأريد أن أشرب أيضا ماء على الريق ماذا أفعل وأيهما أولى طبعا الأولى سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونقدر إن إحنا نرتب الحاجات دي كالتالي هاخد على الريق الثلاث تمرات او السبع تمرات لو كان انا نشاطي عالي ومجهودي عالي مع شراب العسل وهي معلقه من عسل النحل على كوب من الماء الساخن هعتبره افطار هعتبره افطار يبقى انا كده طبقت سنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم واخدت الافطار بتاعي واقدر اخد الوصفه بتاعه التخسيس بعديه بساعه مفيش اي مشكله خالص يبقى كده احنا رتبناها بالاولويه بتاعتها سبق يا دكتورنا العزيز وسألتك في علاج الورم الليفي 9 سنتي مع وجود أنيميا شديدة لكن ما في رد الله يوفقك آه، أشكرك على الدعاء ولكن أو أشكرك على الدعاء يعني أقسم بالله أنا رديت ورديت أكثر من مرة وقلت الورم الليفي لابد من الثلاث آليات للطب البديل وهي الحجامة والإعشاب والإبر الصينية ده ما فيهوش هزار لازم أتدخل بالثلاث آليات سويا مع بعض علشان أقدر أجيب نتيجة احيان كتيره بتجيلي حالات من اسكندريه بتجيلي حالات من الاقصر بتجيلي حالات من آه، بورسعيد دمياط من اماكن بعيده ما ينفعش ان انا هقول لها تعالي لي ثلاث مرات في الاسبوع هيبقى صعب شويه فبضطر ان انا يعني استخدم فقط الاعشاب مع الحجامه والحمد لله رب العالمين جايبه نتائج طيبه. أريد وصفة للتخلص من سموم الجسم سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي ما يسمى بال antioxidants أو مضادات الأكسدة وهي التخلص من سموم الجسم معلقة من العسل على كوب من الماء هتؤخذ على الريق ويا ريت لو أخذنا سبع تمرات ونعتبرها إفطار لينا هتديني طاقة طيبة جدا هتديني إحساس بالشبع مش هحس أبدا إن أنا جعان وأيضا هتعمل لي antioxidants أو مضادة للأكسدة أو غسيل السموم من الجسم يا ترى يا دكتور الكمون فيه مادة تشبه الليمون يعني مش مناسب للقرحة المعدية ولا ده غلط لا ده غلط ده مفيش أي علاقة خالص ما بين الكمون والليمون إلا الثلاث حروف الأخيرة في النطق مش أكتر من كده آه، المشروب اللي مع الرجيم المثالي حضرتك في حلقة قلت قبل الأكل وفي تعليق سابق قلت بعد الأكل فأرجو تأكيد المعلومة أنا لسه مأكدها حالا لو في مشكلة في المعدة هناخدها بعد الأكل لو الحمد لله المعدة سليمة مفيش أي مشكلة معايا نقدر ناخدها قبل الأكل على الريق عايز اسال عن استعمال الابر الصينيه للتخسيس هل لها اضرار هنعمل لحضراتكم مجموعة من الحلقات هنتكلم فيها مع بعض عن الإبر الصينية وهنشوفها وهنركبها على الهواء وهنعرف يعني استف... استف... الاستفادة منها وهل يا ترى ليها أضرار ولا لا وكل الكلام اللي بنسمعه عليها لأن ده موضوع كبير جدا جدا جدا واسع جدا ينفع قوي في التخسيس والحمد لله رب العالمين بتجيب نتائج رائعة ولكن شرط مهم جدا أن يكون الطبيب المستخدم لهذه الطريقة من العلاج متخصص في هذا المجال عشان أقدر أجيب نتيجة طيبة سواء التخسيس أو حتى الإدمان يعني شوف حضراتكم منين لفين لابد أن يكون فعلا طبيب متخصص في هذا المجال من فضلك أرسلت لحضرتك رسالة عن مرض الصدفية لدى أحد أقاربي أرجوك رد عليها والله رديت عليها ورديت عليها الحلقه مش الاسبوع الماضي، الاسبوع الماضي ما كنتش مع حضراتكم، الاسبوع قبل الماضي تحدثت عن الصدفيه بالترتيب وبالراحه جدا وقلناها واحده واحده مع بعض. آه، اخر رساله انا استاذنكم نقعد مع بعض شويه علشان نقراها ونرد عليها لانها رساله مهمه جدا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عندي سؤال لي صديق متزوج زوجته حملت ثلاث او اربع مرات تصل للشهر الثالث ويحدث إنزال للجنين ذهبت للأطباء كثيرا في تخصص النساء والتوليد وقالوا لا يوجد سبب وكل شيء طبيعي أرجو أن يكون عندك الدواء بفضل الله عز وجل طبعا ده تخصص امراض النساء والتوليد يعني انا مش هتدخل فيه ومش هتكلم فيه هم وجدوا ان كل شيء طبيعي تماما ما فيهوش اي مشكله خالص هتبقى هنا اراده الله عز وجل دي نقطة مهمة جدا في هذا المجال وبالمناسبة دي أتمنى أن احنا يعني آه، نتذكر قول الله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما صدق الله العظيم الآية دي مجملة لأمراض النساء والتوليد يعني دي فعلا عظمة القرآن مجملة تماما إرادة الله عز وجل هتتعجبوا جدا لما نقول لحضراتكم إن نسبة الحمل الطبيعي ما بين ال ال الناس 30% بمعنى لو جبت 100 زوج وزوجة طبيعيين تماما ما فيهمش أي مشاكل خالص النسبة الطبيعية للحمل بتكون 30% ليه احنا ما نعرفش ايه السبب ما نعرفش لا نعرف دي إرادة ربنا عز وجل نيجي بقى للنقطة دي مهمة جدا ودي رسالة إلى كل من يريد أن يهبه الله عز وجل الذرية الصالحة وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهب لكل من يريد الحمل ويريد الذرية الصالحة أن يهب لهم إناثا وذكورا ويكونوا من عباد الله الصالحين أنا هقول تجربة وهي حضراتكم جربتوها وجابت نتائج الحمد لله رب العالمين وهي طرق باب الرحمن عز وجل هقولها تاني للمرة التانية نخبط على باب ربنا عز وجل دي نقطة مهمة جدا كل حاجة طبيعية معايا حتى لو في مرض حتى لو في مرض ليلة الجمعة لو يوم الخميس بالليل ندخل حجرة ليس بها صور أو معلقات أو تماثيل ننوي الاعتكاف نكون على وضوء الزوج والزوجة يكونوا على وضوء مع نية الاعتكاف ندخل هذه الحجرة يصلي الزوج بزوجته قياما لله عز وجل ركعتين أو أربعة أو ستة أو ما شاء الله له أن يصلي بزوجته عند السجود نسأل الله عز وجل اتكلم مع ربنا زي ما انت عايز الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيشتكي لربنا ويقول له لك العتبى حتى ترضى ده الرسول عليه الصلاة والسلام فما بالكم بنا نحن لازم نكلم ربنا اجتهد في الدعاء وفي السجود ابكي اسأل ربنا عز وجل الذرية الصالحة أبدا لن يرجعك عن بابه سبحانه وتعالى خالي الوفاض لازم ربنا عز وجل هيرزقك الذرية الصالحة آجلا أو عاجلا أسأله عز وجل أن يكون آجلا بمشيئته سبحانه وتعالى طرق باب الرحمن الدعاء في السجود الإطالة في الدعاء التذلل إلى الله عز وجل هو ده الحل وهو ده الدواء اللي عندي وأتمنى من الله عز وجل أن يجعلني صادقا في هذه الكلمة وأن يجعلني صادقا في هذه الوصفة لأن فعلا الحمد لله رب العالمين بفضل الله عز وجل ناس كتير جربوها وكان فيها بفضل الله عز وجل الدواء المتوقع أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهب كل من يريد الذرية الصالحة وأن يهبهم إناثا وذكورا أسأله تعالى أن يجعلهم من عباده الصالحين اللهم أمين أستأذنكم فاصل قصير ثم نعود سوية لنبدأ فعاليات حلقة اليوم
أوسكار تيفي شوب اسم يعني الثقة دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي GIT Free بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار GIT Free كما نسميه في عالم الطب ال GIT او GIT هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان بيتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها القولون العصبي سوء الهضم سوء الامتصاص الانتفاخ والغازات التقلصات المعدة العصبية الإحساس بالامتلاء التجشؤ وكثرة التجشؤ الإحساس بالقيء والغثيان فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي آمن جدا لمرضى الضغط والسكر GIT Free نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى أن هو يعالج كل هذه الأعراض GIT Free مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد التخلص من الدهون الزائدة على الكبد تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد تنشيط الكبد واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه ال Kupffer's cells وبالتالي أيضا نستطيع أن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر آمن وفعال وطبيعي 100% مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100% جيت فري لك ولأسرتك جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء مع جيت فري اخترنا لك تاجك جيت فري راحة بلا حدود بل إنه انتصار اتصل نصلك أينما كنت Oscar TV Shop دائما تعدكم بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك جيت فري جيت فري Oscar TV Shop دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على بيت كنوز انا والله.
جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 522 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة مع لك كنوز شعرك دايما أجمل دايما أجمل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة ثانية في ناقص واحد آه، نبدأ سويا بمشيئة الله فعاليات حلقة اليوم وهي وصفات عشبية الجزء الثاني آه، هنبدأ مع بعض أكثر من وصفة أتمنى أن احنا آه، يعني اللي طلبوا الوصفات يكونوا معانا على الهواء في المشاهدة آه، البروستاتا والتهاب البروستاتا والتضخم الحميد للبروستاتا آه، من الأشياء اللي ليها الحمد لله مجال طيب في الطب البديل أو طب الأعشاب آه، بتبقى عبارة عن خمس خطوات نقدر معاها أن احنا إن شاء الله بمشيئة الرحمن عز وجل نتغلب نتغلب على كل هذه المشاكل بالنسبة للبروستاتا الخطوة الأولى آه، لب ثمرة البلوط هنجيب منه 50 جرام وال50 جرام يعني تقريبا 10 معالق كبيرة 50 جرام من لب ثمرة البلوط هيطحن جيدا ثم يضاف على نصف كيلو من عسل النحل يضاف على نصف كيلو من عسل النحل آه، يخلط جيدا وهناخد معلقة كبيرة على الريق وقبل النوم تؤخذ معلقة كبيرة على الريق وقبل النوم من هذا الخليط هذه هي الخطوة الأولى احنا اتفقنا هم خمس خطوات الخطوة الثانية آه، بذر الكتان زائد حشيشة الملاك زائد زهرة البابونج زائد حب الرشاد زائد أوراق قريص بكميات متساوية كل هذه الأعشاب بذر الكتان حشيشة الملاك زهرة البابونج وحب الرشاد وأوراق قريص كل هذه الأعشاب بكميات متساوية من هذه الأعشاب هتخلط جيدا وتوضع في إناء زجاجي برطمان زجاجي هناخد معلقة كبيرة من هذا الخليط على كوب من الماء وهتغلى لمدة خمس دقائق معلقة كبيرة من هذا الخليط على كوب من الماء وتغلى لمدة خمس دقائق وهناخد منها فنجان ثلاث مرات يوميا يعني هتشرب ثلاث مرات يوميا غير مرتبطة بقبل أو بعد الأكل مفيش أي مشكلة خالص وعلى فكرة يكون طعمها طيب وريحتها كويسة نقدر إن احنا نستخدمها وهنجد إن هي بتجيب نتيجة طيبة بمشيئة الله يمكن أن تحلى بالعسل أو بالسكر مفيش أي مشكلة معانا خالص دي الخطوة الثانية من البروستاتا الخطوة الثالثة حشيشة الدينار 100 جرام حشيشة الدينار 100 جرام الحلفة بر عشبة الحلفة بر 150 جرام حبة البركة 150 جرام كل هذه المكونات هتطحن جيدا سويا تطحن جيدا وهتخلط مع بعض وهناخد منها معلقة صغيرة هتغلى أيضا كالشاي وصباحا قبل الإفطار وقبل النوم التانية مش مرتبطة لا بأكل ولا بحاجة لا دي هناخد منها آه، تغلى وتشرب صباحا وقبل النوم دي الخطوة الثالثة بالنسبة لوصفة البروستاتا الخطوة الرابعة زيت القرع موجود ومتوفر ومعروف زيت القرع هناخد منه معلقة صغيرة بعد الغداء زيت القرع معلقة صغيرة بعد الغداء بذور القرع المر ودي الخطوة الخامسة والأخيرة في علاج البروستاتا سواء التهاب البروستاتا أو التضخم الحميد للبروستاتا بذور القرع المر هيؤخذ منها معلقة سفوف صباحا ومساء معنى سفوف ان هي تؤخذ ويشرب معها قليل من الماء معلقة سفوف هتؤخذ صباحا ومساء دي الخطوة الخامسة لعلاج البروستاتا كل هذه الأعشاب اللي احنا ذكرناها فيها ما يسمى بالفلافونيدات الفلافونيدات الفلافونيدات عبارة عن حاجات مضادة للالتهاب وبالتالي هقدر ان انا هضاد الالتهاب اللي موجود في البروستاتا وايضا بها من المواد الطبية اللي بتعيد تاني زي ما بنقول ضم الأنسجة الحية للبروستاتا بتضمها مع بعض فبالتالي التضخم الحميد للبروستاتا يبتدي يقل معايا برضو مع هذه المجموعة من الأعشاب آه، خمس خطوات قلناها وقلتها بالراحة جدا جدا جدا عشان نقدر مع بعض نكتبها وأتمنى أن احنا ما نتسألش فيها تاني قريب طبعا الحجامة من الأشياء الطيبة جدا جدا في مشاكل البروستاتا وبتجيب نتيجة طيبة جدا وده لسبب طبي بسيط جدا أنا في الحجامة في موضوع البروستاتا كل اللي أنا عايزه أعمل إيه إن أنا أزود الدورة الدموية لهذا العضو الصغير اللي موجود في الجهاز التناسلي بالنسبة للرجل وبالتالي مع زيادة الدورة الدموية اللي احنا بنقول عليها البلاد بيرفيوجن أو التغذية الدموية لهذا العضو هتبتدي طبعا المضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب تصل أيضا إلى العضو الملتهب أو العضو المتضخم وبالتالي أيضا هنجد نتيجة طيبة مع مجموعة الأعشاب اللي ذكرناها ومع الحجامة وعلشان كده دايما بقول إن الحجامة لازم أوظفها في مكانها الصح اذكرها في المرض اللي بتجيب فيه نتائج ولا بد ان تكون على يد طبيب متخصص اللي بيعمل الحجامه كسنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم على عيني وعلى راسي مفيش اي مشكله خالص ولكن من يتشدق بها وهو ليس من اهلها هي دي المشكله ودي مشكله في الدنيا ومشكله في الاخره لان احنا هنقف قدام الرسول صلى الله عليه وسلم حاجه من اتنين يا اما نفخر بتطبيق سنه الرسول صلى الله عليه وسلم او يتساقط لحم الوجه خجلا من المصطفى صلى الله عليه وسلم تخيلوا لما يجي واحد يفتري على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول أنا متخصص في الحجامة وأنا بعمل وأنا بخلي وهي لا بتجيب نتيجة ولا حاجة بيسيء إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم دي نقطة بتغيب للأسف عن أذهان الكثير ممن يتشدقون بالحجامة لأن أنا بشوف على الشاشات كلام ليس له أي علاقة أبدا بالطب لا من قريب ولا من بعيد ويجي يجمل جملته في الآخر لا ده أنا بعملها سنة لا ده انا بعملها سنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لازم تقول كده ولازم تقول ان انت مش متخصص وبعد كده يا سيدي عايز تعملها سنه اعملها سنه وهتثاب عليها ولكن ان كان العكس ان انت بتعملها تجاريا زي ما احنا بنشوف وبنسمع كتير قوي طبعا دي زي ما بنقول يعني للأسف أسأل الله العظيم العفو والعافية هتكون مصيبته كبيرة قوي في الدنيا وفي الآخرة ده بالنسبة للبروستاتا خلونا نتكلم عن الاضطرابات الهرمونية بالنسبة للسيدات والآنسات ودي من الأشياء اللي حضراتكم طلبتوها كتير جدا الاضطرابات الهرمونية بمعنى اضطرابات الدورة الشهرية ظهور الشعر الخشن في الوجه وفي الذقن بالنسبة للسيدات والآنسات وأيضا الآلام المصاحبة للدورة الشهرية ولو أن ليها وصفة لوحدها ولكن دي برضو بتساعد معايا في هذه النقطة الاضطرابات الهرمونية احنا بنقول ثلاث خطوات مهم قوي ان احنا نطبقهم هم الثلاثه لان انا مش عارف انهي هرمون اللي متلخبط مع الحاله وعلشان كده بنقول هذه الاشياء اقدر ان انا اظبط تقريبا معظم الهرمونات الانثويه بالنسبه للانسه وبالنسبه للسيده دون المساس باي هرمون اخر او زياده اي هرمون اخر وليس لها اي اضرار او اثار جانبيه. الخطوه الاولى هناك ما يسمى بالضبق او الهدال. نبات الضبق أو الهدال هناخد منه معلقة كبيرة من هذا النبات هتنقع في كوب ماء بارد لمدة 12 ساعة تنقع في كوب ماء بارد لمدة 12 ساعة ثم هتسخن بعد هذا النقيع هتسخن وتصفى وهنأخذ منها كأس صباحا ومساء كوب صباحا ومساء دي الخطوة الأولى الضبق أو الهدال هذا العشب هناخد منه معلقة كبيرة هتنقع في كوب من الماء البارد 12 ساعة ثم بعد ذلك يعني ممكن هي تنقع من بالليل لغاية الصبح في ماء بارد عادي بعد ذلك هيسخن هذا الماء ممكن هو يغلى مرة واحدة وهيصفى وهناخد منها كوب صباحا ومساء دي الخطوة الأولى في الاضطرابات الهرمونية الخطوة الثانية وهي ما يسمى بعشبة القراص الكاذب عشبة القراص الكاذب في نقطة مهمة جدا في عشبين في عشب اسمه القراص وفي عشبة أخرى اسمها القراص الكاذب أنا عايز عشبة القراص الكاذب هينقع ست معالق كبيرة في لتر من الماء لمدة 12 ساعة هيصفى ده بدون تسخين وبدون غلي هيصفى وهيشرب منه أيضا كأس صباحا ومساء القراص الكاذب هناخد منه ست معالق كبيرة هتنقع في لتر من الماء لمدة 12 ساعة هيفضل عندي هذا النقيع أو المستخلص المائي لهذا العشب كما نسميه في علم الأعشاب هيصفى وهيشرب منه كأس صباحا ومساء أو كوب صباحا ومساء هيكفيني تقريبا أربع أيام أو خمس أيام ثم أعيد الكرة مرة ثانية الخطوة الثالثة وإحنا ذكرناها كثيرا وهي ست معالق من نبات البردقوش ست معالق كبيرة من نبات البردقوش هتنقع في ثلاثة أكواب من الماء المغلي الكبير من الليل إلى الصباح ست معالق من نبات البردقوش هتنقع في ثلاثة أكواب من الماء المغلي من الليل إلى الصباح ثم صباحا هتصفى هذه الأكواب وهنتناول كوب بعد كل وجبة هنتناول كوب بعد كل وجبة دي كده الثلاث خطوات بالنسبة للاضطرابات الهرمونية اللي احنا نقدر بيها آه، نظبط مع بعض الهرمونات أو ارتفاع الهرمونات أو اختلال الهرمونات أيا كان المسمى نقدر إن احنا آه، نطبق هذه الخطوات الثلاثة وبالتالي نقدر مع بعض إن احنا نجيب نتيجة طيبة بمشيئة الرحمن أنا أستاذن حضراتكم فاصل قصير ثم نعود سوية لنكمل الحلقة طيب انا هستاذنكم ماشي نلغي الفاصل كويس عشان نقدر نكمل كلام مع بعض آه، دي الاضطرابات الهرمونيه بالثلاث خطوات مع بعض هنقدر مع بعض ان احنا الثلاث خطوات دولت آه، نظبط بنقول الهرمونات الانثويه سواء في لخبطه في الدوره الدمويه او في اللبن اللي من الثدي اللي احنا بنسميه آه، البرولاكتين او هرمون البرولاكتين الزائد في الثدي آه، ايضا تاخر الدوره الشهريه ايضا زياده الدوره الشهريه كل هذه المشاكل بالنسبه للدوره الشهريه للسيدات او الانسات هنقدر ان احنا مع هذه الخطوات الثلاثه نقدر ان احنا مع بعض نظبطها وبالتالي ما يبقاش في اي مشكله معنا خلونا نشوف مع بعض بقى حساسية الصدر احنا اخرناها كتير وكتير انا انا انا بعتذر فعلا عن تاخيرها لان هي من الاشياء اللي كان يجب ان احنا نبدا بيها وأنا- انا يعني قلتها من قبل ولكن طبعا حضراتكم يعني في آه، مشاهدين جداد للبرنامج باستمرار فما بيكونوش ما بيكونوش انا اسف آه، شاهدوا الحلقه آه، اللي ذكر فيها فحضراتكم آه، طلبتوها كتير جدا فهنقولها النهارده حساسية الصدر وهستاذنكم بس اخد اول اتصال معايا ثم نعود مع حساسية الصدر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت كان له تدهور في ال- العصب البصري أستاذن سعادتك علي صوتك شوية تدهور في العصب البصري ماله العصب البصري تد- بقول لحضرتك جاله تدهور في العصب البصري
حضرتك معلش ابعد بس التليفون عن بقك شوية واتكلم لأن أنا مش ماشي كده سامع حضرتك سامعني كويس اتفضل يا فندم كان ابني جاله تدهور في العصب البصري من هو صغير يعني طب لو حد من الكنترول سامع إيه في العصب البصري يقول لي لو سمحت طيب كنت عايز اعرف فيه حجامة للعصب البصري ولا لا يعني حجامة للعصب البصري ايوه حاضر يا فندم ولو كده ممكن اخد رقم حضرتك من كنترول تقدر تاخده من كنترول يا فندم بشكرك السيدة أم مالك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا فندم لو سمحت يا دكتور آه، أنا عندي صليب على الكلى ودلوقتي أنا حامل أنا خدت قبل ما أحمل يعني مضاد حيوي ويعني الصديد راح بس رجع لي تاني وأنا مش عارفة أخد أي حاجة ف يعني ال- الحلف بر وال- واللي حضرتك قلت عليها ينفع إن أنا أخدها وأنا حامل ولا لأ؟
الحلف بر وإيه؟
والبنسيسة دمسيسة صح ينفع إن شاء الله يا فندم ينفع؟
ينفع ان شاء الله مفيش اي مشكله خالص وتشربي ميه كتير بعد اذنك وتبتعدي تماما عن الموالح والحوادق ام جنى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازيك يا دكتور اهلا بحضرتك بعد اذن حضرتك بس انا عايزة سؤال اتفضلي يا فندم.
انا صراحة ما كنتش متابعة البرنامج قبل كده بكتير بس انا انا ولدت قيصري فعندي تنميات في في بطني حاساها مش كويسة وبطني كبيرة جدا فيا ريت الله يبارك لك انا سمعتك كنت بتقول على وصفة ال- التخسيس بس الصراحة ما لحقتش اكتبها خالص لو تتكرم بس وتعيدها لي أكون- لا لو سعادتك بس لو سعادتك تتكرمي علينا وتشاهدي اعاده الحلقه الساعه 2 بعد منتصف الليل وانقليها بالراحه خالص خلاص الله يبارك لك الف شكر شكرا الله لك الله يبارك لك مع الف سلامة
استاذ علاء من القاهره السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا دكتور اهلا والله بحضرتك انا عندي سؤال سريع كده يا دكتور انا كنت واقف جنب واحد كده فراح بيخبط في حاجه سخنه كده خبطت في وشي ففي علامتين كده في وشي بس ده تقريبا كان زيت يعني عشان انا كنت بعيد يعني عنه ففي علامتين كده في وشي فانا عايزهم حاجه ي- يتشالوا كده يعني اثر حرق موجود اه اه بس هو يعني ولا لا ولا ولا واضح قوي ولا ولا باين قوي يعني حاضر يا فندم حاضر خلاص ماشي شكرا شكرا الله لك الأخت سناء من اسكندرية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم دكتور أسامة وإياكم يا فندم عندي عندي سؤال لدكتور أسامة وعندي حاجة في الطب أطع- أحطها تحت قول الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير آه، بس عايزه عايزه اقول حاجه صغيره ممكن اتفضلي يا فندم تحت امرك اتفضلي عايزه اقول كل عام وامه الحبيب صلى الله عليه وسلم بخير وسعاده وطاعه وعمل وادعو الله عز وجل الا يجعل لابليس اللعين واعوانه اجمعين سلطان على الطيبين وان يجعلنا من عباده المخلصين وبارك اللهم في اصحاب الرحمه الطيبين وعلى راسهم امام العابرين على الجسر المتين الى جنه النعيم فضيله الدكتور محمد حسان بارك الله في عمره وفي صحته وفي علمه وفي ذويه ومحبيه أجمعين وانصر اللهم أهل المنصورة أجمعين واجعلها اسم على مسمى يا كريم اللهم امين يا رب اهل المنصوره بس يا حاجه شكر الله لك يا اخت سناء ربنا يبارك في عمرك استاذ احمد من الغربيه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور اهلا وسهلا يا استاذ احمد اهلا بحضرتك يا دكتور بعد اذن حضرتك يا دكتور آه عندي قريب سنه فوق ال 20 سنه بيشعر بتوتر دايما في منطقه فم المعده كده لما كشف الدكتور قال له انت عندك فعلا في توتر زايد عندك ايه يا فندم
في توتر عندك زايد اه مع الاعراض الجانبيه ما فيش بس في توتر ال- الاعراض اللي بيحس بيها يا دكتور بيحس ساعات لما بيقوم من النوم بالالم في المنطقه ديت الالم ده بيزيد عند الغضب لو في غضب في امر معين وبيزيد آه، آه، طبعا في بعض الامور ثانيه زي حضرتك مثلا ما فيش غازات ولا انتفاخات ولا اي حاجه يا دكتور مم. الحمد لله ولكن بيزيد عند الغضب وبيزيد لما بيصحى من النوم كان قال لي الامر الثالث حضرتك و
حاضر يا استاذ احمد هجاوب حضرتك حاضر استاذ اسماعيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتفضل ازيك يا دكتور عامل ايه؟
اهلا اهلا بحضرتك يا فندم الله آه، يحفظك.
حضرتك كان عندي تساقط الشعر آه، من فترة كده هو كان عندي والدي برضه راسه صلعة بس آه، ده تساقط في الشعر أنا سني مثلا 22 سنة فعايز يعني وصفة حضرتك اتكلمت عليها يعني حاضر يا استاذ اسماعيل حاضر حاضر يا فندم ماشي يا فندم.
شكرا لك ممكن آخد رقمك من كنترول يا فندم؟
تقدر يا فندم اتفضل تحت امرك اتفضل ماشي يا فندم.
طيب خلونا نجاوب مع بعض آه، الاتصالات اللي معانا لأن ما شاء الله اتصالات حضرتك كتير يعني انا بتمنى ان احنا آه، يعني اتصالاتنا اتصالاتكم ما بتعطلنيش بتسعدني جدا جدا ولكن طبعا بتوقف آه، الوصفات اللي احنا بنقولها ولكن بتدخلنا برضو في وصفات اخرى آه، قد يكون كثير من حضراتكم ما بي- ما فيش امكانيه ال- الوصول الى القناه فنقدر ان احنا آه، نجتمع مع بعض على سؤال او على استفسار بيجي عن طريق هذه الاتصالات الحجامه للعصب البصري الطب البديل في مجال الرمد أو في مجال النظر حاجتين مهمين جدا هي الحجامة وكحل الأثمد والحاجتين دولت سبحان الله هم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الحجامة من الأشياء الطيبة جدا بتزيد أيضا الدورة الدموية للشبكية وللعصب البصري وبالتالي بتجلي البصر ولكن يا ترى إيه المشكلة اللي في العصب البصري ده اللي هيتوقف عليها إن أنا أقول هعمل حجامة أو ما أعملش وفي حالات كتيرة جدا بتيجي وأقول له لا مش هقدر أعمل حجامة لأن مش هنجيب نتيجة معاك فحرام ان انا اعمل معاك حاجه مش هتجيب نتيجه دي نقطه مهمه جدا وزي ما بنقول كحل الاثمد من الاشياء اللي وصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم قد يتلاعب الكثير في الاعلانات التجاريه بكحل الاثمد ان هو ينبت الشعر كحل الاثمد ينبت شعر الرموش وليس شعر الراس ولكن طبعا اللعب التجاري على حضراتكم يعني أنا آسف إن هو بياخد صورة دينية شوية ويبتدي يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويبتدي يقول إن دي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول اللي هو عايزه وينزل المنتج اللي هو عايزه وده ملوش أي علاقة أبدا من قريب أو من بعيد بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الاخت الاخ علاء استاذ علاء بيتكلم عن اثار الحروق انا هقولها سريعا لان برضو كتير قوي من حضراتكم طلبوها ولو ان هي يعني خطوه طويله شويه فاتمنى ان يكون اللي طلبها معايا مع علاء يكون بيسمعنا ايضا 50 جرام من بذور الشعير واتفقنا ان 50 جرام المعلقه الكبيره بتاخد 5 جرام يبقى 10 معالق كبيره من بذور الشعير ايضا 50 جرام من بذور الفجل وايضا 50 ملي من زيت السمسم و50 جرام من زبد زبد البحر المطحون زبد البحر المطحون أعيدهم تاني 50 جرام من كل من بذور الشعير وبذور الفجل وزبد البحر المطحون و50 ملي من زيت السمسم كل هذه المكونات هتخلط مع بعض هتبقى عندي على هيئة كريم هبتدي ان انا هذا الكريم يوضع عند النوم وتغسل في الصباح يعني هتفضل طوال الليل على المكان اللي فيه آثار الحروق في الصباح هتغسل بماء دافئ زائد ماء ورد آه، تغسل اسف بماء دافئ ثم بعد ذلك ماء ورد زائد زلال بيضه اللي هو البياض بتاع البيضه ماء ورد زائد آه، معلقه من زلال البيضه معلقه من ماء الورد ومعلقه من زلال البيض او اللي هو البياض البيض هتخلط مع بعض وعصير نصف ليمونه هتوضع عليها وهنبتدي نعملها دهان يومي صباحا ومساء يبقى صباحا بعد غسيل الوصفة الليلية ومساء قبل الوصفة الليلية ديت بنصف ساعة دي من الحاجات اللي بتجيب نتائج طيبة جدا بالنسبة لأثار الحروق في وصفة أخرى موازية لها نقدر إن إحنا نستخدمها لو كان في هذه صعوبة ولأن أنا مش شايف إن فيها صعوبة معلقة من أزهار وأوراق الترنجان قد تكون هذه أصعب معلقة من أوراق وأزهار الترنجان والترنجان ده عشبة موجودة ومعروفة عند العشابين الطبيين اللي الناس اللي بيفتحوا آه، محال للأعشاب الطبية أي عطار أو عشاب آه، بيشتغل في الأعشاب الطبية عارف الترنجان هتنقع في كوب من الماء المغلي لمدة نصف ساعة هتصفى بعد ذلك وهنستخدمها غسول في وسط اليوم غسول يعني مس موضعي على آثار الحروق ده أستاذ علاء الحاجة سناء شكر الله لها آه، حسن الدعاء وربنا ينصر مصر جميعا مش المنصورة فقط ينصر مصر كلها من أولها إلى آخرها يا حاجة آه، أحمد من الغربية أخوه عنده 22 سنة بيعاني من توتر عصبي في المعدة حاجتين يا أحمد هيعملهم أول حاجة أزهار البابونج هتغلى وتشرب ثلاث مرات يوميا أزهار البابونج تغلى وتشرب ثلاث مرات يوميا الحاجة الثانية أعواد من القرنفل تمضغ باستمرار يعني دايما يبقى في بقه عودين أو ثلاثة من القرنفل ده هيحسن قوي هدوء المعدة وهيلغي الأثر العصبي على المعدة وبالتالي نجد نتيجة طيبة بمشيئة الرحمن أستاذ إسماعيل وكثير من حضراتكم سأل عن تساقط الشعر عايزين يعني ما ما يحدثش صلع علشان نقول نعالج الصلع لأن زي ما اتفقنا أن علاج الصلع ليس له إلا زراعة الشعر الطبيعي أو ال biofibers ولكن لعدم تساقط الشعر نقطة مهمة جدا 100 جرام من أوراق التليو 100 جرام من أوراق التليو أيضا 100 جرام من ورق النبق أو السدر 100 جرام من ورق النبق أو السدر وأيضا 100 جرام من ورق السلق كل هذه الكميات هتغلى في ثلاثة أكواب من الماء لمدة 15 دقيقة تغلى في ثلاثة أكواب من الماء لمدة 15 دقيقة ثم تصفى وهيضاف إليها فنجان من عصير الصبار يضاف إليها فنجان من عصير الصبار أي صبار هيعصر هناخد الخلاصة الخضراء منه هتضاف إلى هذه آه، ال- الكمية المغلاة من الأعشاب وهنستخدمه غسول يوميا مساء بالنسبة للشعر غسول يوميا مساء دي من الأشياء الطيبة جدا بالنسبة لعدم سقوط الشعر مجموعة من الزيوت 50 ملي من زيت الزيتون و150 ملي من زيت الريحان 25 ملي من زيت اللوز الحلو 25 ملي من زيت الخروع و25 ملي من زيت الورد و15 ملي من زيت الجرجير و15 ملي من زيت حبة البركة كل هذه المكونات هتخلط جيدا الزيوت ديت وهنستخدمها زيت خفيف للشعر ما نكترش الزيت على الشعر عشان ما يسدليش المسام المسام فنقدر نستخدمها زيت للشعر ونقدر ايضا نستخدمها حمام زيت للشعر مره في الاسبوع الغسول ده مع مجموعه الزيوت ان شاء الله هتكون تجيب نتيجه طيبه مع حضرتك آه، ناخد الاتصال التالي السلام عليكم الاخت ام جنى السلام عليكم ام جنى الحاجه فاتن السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا دكتور اهلا بحضرتك الله يخليك آه انا كان عندي حصوات في المراره فجيت لحضرتك وكل الاطباء اقروا لي ان انا اعمل العمليه لازم اعملها اي فندم فلما جيت لحضرتك وصفتي لي العسل والاعشاب تمام فالحمد لله بعد شهر عملت السونار فلم يكن للحصوات اي وجود الحمد لله رب الحمد العالمين لله وربنا يبارك فيك وفي علمك ويزيدك علم يا رب وكتر من امثالك يا دكتور ربنا يبارك في عمرك وجزاك واشكرك الله كل على خير.
اتصالك شكر الله لك شكر الله لك جزاكم الله خير يا ست الله يبارك في عمرك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني اعتقد ان ان حاله زي كده يجمع الاطباء جميعا وعلى فكره طبعا ده طبيعي ان انا مجرد آه، في الطب الط- ال- ال- الغربي بتاعنا ال Western medicine ان انا لما بشوف حصوه في المراره اقول لازم اشيل المراره طيب ما تيجوا نتكلم مع بعض لما هشيل المرارة يا ترى هيبقى فيه مشاكل بعد كده ده هيبقى فيه مشاكل كبيرة جدا جدا ويبقى فيه مشاكل في الهضم باستمرار طوال الحياة وليس لها بديل للأسف هتبقى مشكلة كبيرة جدا الطب البديل سبحان الله وطب الأعشاب زي ما سمعتم حضراتكم الحاجة فاتن الحمد لله رب العالمين بفضل الله عز وجل إن إحنا نقدر في بعض الحصوات إن إحنا ن- ن- نب- نبوش نبوش الحصوه دي مش نفتتها ودي نقطه مهمه جدا بتبتدي ال- الحصوه دي تبوش في العصاره المراريه وبالتالي نجد ان الحصوه الحمد لله رب العالمين اختفت يعني جميع الاطباء اجمعوا للحاجه فاتن ان هي لازم تدخل العمليات انا فاكر الحاجه كويس جدا قالت لي انا مش هدخل العمليات ايا كان اللي هيحصل فقلت لها والله تعالى انا وانت خلينا على الله عز وجل ونشوف مع بعض الاخبار بفضل الله عز وجل بعد 21 يوم تقريبا او 20 يوم وجدنا بالسونار ان الحصو- الحصوات ولله الحمد الحمد لله رب العالمين اختفت تماما وقدرنا ان الحاجه فاتن الحمد لله تحتفظ بالحويصله المراريه بتاعتها ولو ان مصر كلها دلوقتي ما عندهاش حويصله مراريه يا حاجه فاتن يعني انا بحسدك ربنا يا رب يديمها عليكي لان طبعا الجماعه اياهم فقعوا مرارة الشعب كله فأسأل الله العظيم أن يتم نعمته علي وعلى حضرتك وعلى الجميع آه، رب وزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العظيم اللهم أمين آه، ناخد اتصال تالي السلام عليكم أستاذ محمد من الفيوم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا آه، لو سمحت يا دكتور عندي تضخم في البروستات.
يا حاج محمد ما أنا لسه قايل الخمس خطوات بتاعة تضخم البروستات
والله سيادتك أنا هجيك بعد أنت لو خلصت ال- طيب يا يا حاج محمد هستأذن حضرتك تسهر معانا النهارده شوية الساعة 2 بعد منتصف الليل هتجد إعادة في الحلقة هتجد خطوات تضخم البروستاتا انقلها بالراحة كده ونفذها أشكرك على الاتصال أم محمد من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا دكتور أهلا بحضرتك آه، ساعات يا دكتور آه، زوجي عنده الضغط العالي على طول وليه حركة آه، آه، سنتين ثلاثة بياخد علاج الضغط آه، فعمل له مضاعفات كتيرة فتنصحني بإيه آه، يعني مثلا ياخد إيه أعشاب أو أي حاجة وزنه عالي يا حاجة
نعم الوزن عالي
لا الوزن تخين الوزن تخين يعني عنده كرش والوزن يزيد يعني بس هو إيه ال- الوزن مع طوله مناسب
يعني ليه كرش
يعني آه، عنده كرش حاضر حاضر يا محمد حاضر وحاجه تانية يا دكتور اتفضلي.
يا ريت يعني تديني حاجه آه، الله يبارك لك لان عملنا مضاعفات كتيره وعايزه حاجه لقشره الشعر آه، لان القشره عملنا جبنا علاج كتير آه، ما عملش ف- نتيجه حاضر يا فندم وسؤال تاني معلش يا دكتور قبل ما تقفل اتفضلي يا فندم آه، عندي اخ آه، عمل عمليه البواسير رجعت تاني هو شيخ مش ولا مؤاخذه مش من بره هو حضرتك من جوه فاحنا مش عارفين آه، ده ايه بالظبط يعني شرخ ولا ولا بواسير احنا مش عارفين ده شيخ ولا ايه هو عمل عمليه وبعد كده رجع تاني وبعد كده ع- عملنا كل اللي حضرتك مره قلت لي على دهن ال- سنام الجمل مم.
جبناه كل حاجه برضه بس دم ينزل دم و... والم وتحس ب- بيحس بتقل من تحت يعني دهن سنام الجمل ونخاع سقان الجمل جابت نتيجة معاه ولا لأ؟
لا لا تحس ان هو الالم من جوه حضرتك بعد برضه ع- ما عمل العمليه برضه استخدمه لمدة قد إيه يا فندم؟
هو انا قلت له قال لي يعني م- لمده اسبوع عمرها ما تجيب نتيجة في أسبوع يا حاج
اه طيب هجاوب هجاوب حضرتك وهديلك وصفة بديلة طب ليها يا حاج.
معلش يا دكتور الكحة للأولاد الصغيرين اللي سن حركة أربع شهور قد إيه إيه؟
حاضر يا فندم ماشي يا دكتور ويا ريت تعمل لنا حلقة للأطفال يعني أنت تلاتين حضرتك الأطفال خالص لا أبدا إزاي حاضر من عينيا حاضر حاضر ماشي تسلم جزاك شكر, الله خير شكر الله لك شكر الله لك ماشي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم رحمة الله من المنيا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا لو فندم سمحت يا دكتور آه، أنا عندي فيروس سي وبتعالج بس آه، قالوا لي على الحقن آه.
فأنا خايفة جدا منها وعايزة حضرتك الرقم التليفون مش لاقياه بأي شكل بقالي أكتر من 10 أيام كل الأرقام ما بتردش عليا بتاعت حضرتك لا يا فندم هيردوا عليك خليكي وراهم بس شوية هيردوا عليك حاضر حاضر جزاك الله خيرا وإياكم يا فندم وإياكم بارك الله فيك يا دكتور جعله في ميزان حسناتك يا رب شكر الله لك يا أختي الفاضلة بالله عليك تدعي لزوجي توفي من شهرين الدوام لله وحده إنا لله وإنا إليه راجعون نسأل الله العظيم أن يؤجرك جزاك خيرا الله خيرا
إنا لله وإنا إليه راجعون. ال- الأخت أم محمد بتسأل عن الضغط العالي بدل الوزن الزايد من الأشياء الطبية الخطرة جدا على الجسم البشري هي الكرش بتبقى دي احنا بنسميها بريكورسر لحاجتين تمهيد لحاجتين الضغط والسكر بالعكس ثلاث حاجات كمان الضغط والسكر وأمراض القلب الكرش بيمهد لهذه الثلاث أمراض الخطيرة الضغط والسكر وأمراض القلب شرايين القلب وإلى آخره لازم أن احنا ننزل الكرش شوية من الحاجات ال- المفيدة جدا في الضغط العالي الدوم المطحون بيغلى ويشرب بيجيب نتيجة طيبة جدا الكركديه مشروب الكركديه بيجيب نتيجة أيضا طيبة جدا اللي أفضل منهم هما الاثنين لو قدرنا إن احنا نتحصل عليه أوراق الزعرور البري أوراق الزعرور البري بتغلى وتشرب صباحا ومساء بتظبط الضغط بطريقة طيبة جدا بتسأل أيضا على قشرة الشعر وإحنا قلناها كتير جدا راس توم هتدق تصحن جيدا وتعجن بمعلقتين خل تفاح هتدلك بها فروة الرأس لمدة ساعتين ثم تشطف تكرر هذه العملية مرة كل أسبوع لمدة شهر بتجيب نتيجة طيبة جدا الشرخ الشرجي لابد ان انا استخدم الوصفة مش اقل من شهر يا حاجة لازم ما ينفعش ان انا استخدمها اسبوع واقول ما جابتش نتيجة ده العلاج نفسه مش هيجيب نتيجة في الاسبوع يبقى لازم ان احنا نستخدمها لو عايزة حاجة بديلة هناك ما يسمى بنبات جريشة نبات جريشة بيغلى في ضعفه زيت زيتون ثم يصفى ويستخدم دهان وبرضه لازم ان احنا نستخدمه لفتره علشان نقدر ان احنا نجيب نتيجه الكحه عند طفل اربع آه، شهور اوراق الجوافه هتغلى تنظف يعني تغسل جيدا اولا ثم تغلى ونديها شراب لل- لهذا الطفل بتجيب نتيجه طيبه برضو احنا هنعمل حلقه للاطفال حاضر او خلونا نسميها الاطفال في الطب البديل او الطب البديل في طب الاطفال يعني ان شاء الله نعملها قريب حاضر أمة الله بتسأل على فيروس سي وإحنا اتفقنا مع بعض إن إحنا فيروس سي ما بنقولوش على الهواء. آه كنا بنتكلم آه خلصنا البروستاتا خلصنا الاضطرابات الهرمونية قلنا علاج آه عدم سقوط الشعر قلنا علاج آثار الحروق ويعني اتكلمنا أيضا على القشرة اهوت واتكلمنا على التوتر العصبي للمعدة ودي كانت من أسئلة حضراتكم حساسية الصدر سريعا جدا الوقت بيداهمنا الحجامة عند طبيب متخصص في هذا المجال طبيب بشري متخصص في هذا المجال بتجيب نتيجة طيبة بزود أيضا ال perfusion أو ال bloody perfusion للرئة التغذية الدموية للرئة وبالتالي نقدر ان احنا نجيب نتيجة طيبة الحاجة الثانية ايضا الابر الصينية من الاشياء الطيبة جدا في نتائجها بالنسبة لحساسية الصدر اما الوصفة العشبية فهي عبارة عن عرق سوس معلقة كبيرة بابونج معلقة كبيرة خلة بلدي معلقة كبيرة اليانسون نصف معلقة والحبة السوداء معلقة كبيرة كل هذه الكميات هتغلى في كوب ماء كبير تغلى لمدة خمس دقائق وهتشرب صباحا ومساء تشرب صباحا ومساء كل هذه الأعشاب العرقسوس معلقة البابونج زهرة البابونج معلقة الخلة البلدي معلقة واليانسون نصف معلقة والحبة السوداء معلقة هتغلى في كوب ماء كبير لمدة خمس دقائق وتشرب صباحا ومساء أخيرا الإفيدرا واحنا حذرنا فيها شوية الإفيدرا ممنوعة للحوامل وممنوعة للأطفال اللي أقل من 12 عام وممنوع زيادة الجرعة فيها محاذير مهمة جدا قبل ما أتكلم فيها نبات الإفيدرا بالنسبة لحساسية الصدر ممنوع للحوامل ممنوع للأطفال أقل من 12 عام وممنوع زيادة الجرعة بناخد معلقة شاي صغيرة من هذا المسحوق هتغلى على آه، آسف على كوب ماء مغلي على كوب ماء مغلي تغطى 10 دقائق وهتشرب صباحا ومساء الإفيدرا معلقة صغيرة في كوب من الماء المغلي تغطى لمدة عشر دقائق وتشرب صباحا ومساء للمرة الثالثة ممنوعة عن الحوامل وبالتالي عن ال- ال- ال- المرضعات ممنوعة عن الحوامل والمرضعات الأطفال أقل من 12 عام وممنوع تجاوز هذه الجرعة هما مرتين صباحا ومساء فقط بالنسبة للقراص أيضا مسحوق الجذور والأوراق هنستخدمهم زي الشاي أو مع عصيره حاجة من الاتنين آه، يشرب ثلاث مرات يوميا القراص مسحوق الجذور والأوراق خلينا نستخدمه زي الشاي أسهل لحضراتكم هنشربه ثلاث مرات يوميا الخطوة الخامسة ان احنا عايزين نزود المناعة شوية بالنسبة لحساسية الصدر عشان عدم تكرار الالتهابات وعدم تكرار حدوث الالتهاب بالنسبة للشعب الهوائية وبالتالي ده بيمهد لحدوث حساسية الصدر هنقول معلقة عسل على نصف معلقة من الكركم زائد معلقة من حبة البركة معلقة من عسل النحل زائد نصف معلقة من الكركم زائد معلقة من حبة البركة هتؤخذ هذه المكونات أو هذا الخليط على الريق وقبل النوم آه، دي من الأشياء بنقول اللي بترفع المناعة نقدر اللي ما عندهمش الحمد لله رب العالمين حساسية صدر نستخدمها أيضا لرفع المناعة هتجيب لنا نتيجة طيبة بمشيئة الرحمن آه، دي كانت وصفات الحمد لله رب العالمين قدرنا النهارده ان احنا آه، نجمل كثير من الوصفات اللي كانت متاخره علينا آه، الحلقه القادمه اتمنى ان احنا ننتظرها سويا ان كان في العمر بقيه وهتكون عن الكبد في الطب النبوي هنشوف الرسول صلى الله عليه وسلم اتعامل مع الكبد ازاي وازاي احدث الدراسات بتوصي ما طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم حلقة مهمة جدا أتمنى أن حضراتكم ننتظرها إن كان في العمر بقية هنلتقي بها الجمعة القادمة بمشيئة الرحمن إعادة هذه الحلقة بمشيئة الله الساعة الثانية بعد منتصف الليل إلى أن ألقاكم يوم الجمعة القادمة أسألكم الدعاء وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أوسكار TV Shop دائما لها السبق المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسابقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر Moon Face الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عايز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت ابوه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حللي كل كل مشاكل البشره الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 5 خمسات 4 37 أو تليفون رقم 011 5 اتنينات 156 وجه القمر أوسكار TV Shop اسم يعني الثقة دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي Gut Free بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار Gut Free كما نسميه في عالم الطب ال GIT أو gut هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحه الهيه واعجاز الهي من الله عز وجل في خلق الانسان بيتعرض لكثير من المشاكل والاعراض المرضيه التي لا يوجد منا من لم يعاني منها القولون العصبي سوء الهضم سوء الامتصاص الانتفاخ والغازات التقلصات المعدة العصبية الإحساس بالامتلاء التجشؤ وكثرة التجشؤ الإحساس بالقيء والغثيان فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي آمن جدا لمرضى الضغط والسكر Gut Free نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى إن هو يعالج كل هذه الأعراض مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد التخلص من الدهون الزائدة على الكبد تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد تنشيط الكبد واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه ال Kupffer's cells وبالتالي أيضا نستطيع إن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي إن هو يتصدى لفيروس سي اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر آمن وفعال وطبيعي 100% مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100% Gut Free لك ولأسرتك Gut Free علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء مع جيت فري اخترنا لك تاجك جيت فري راحة بلا حدود قن إنه انتصار اتصل نصلك أينما كنت أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5 2 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك جيت فري جيت فري Thank you.